السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا إلى كل جن وإنس إلى جن سمع قرآنا عجبا فآمن به ثم اهتدى ولم يؤذ من الإنس أحدا وإلى جن عصى ربه وغوى فتى شيطنا وعتى وتمردا وآذى الإنس والدنا وإلى إنس يجهل عالم الجن ويخشى الردى ويتيه في الخرفات ويجفى الهدى ويتبع شيطانا رجيما ماردا اسمع وتعلم فهذا البيان وهذا الندى في عالم الجن والشياطين الغائبة من نصوص السنة مصابيح الهدى وإلى إنس له في العلم والفقه يدا ذكرى له تقود السؤددا عاد شيطانا عفريتا خنزبا مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج التعويذة وما زلت محاورا لا محاضرا ولكم يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح سعد مرة أخرى مرحبا بك يا مولانا حللت أهلا ونزلت سهلا الله يحفظك يا شيخنا جزاك الله خيرا ربنا ينفع بيك ويجزيك عنا خيرا الله يحفظك يا سيدنا احنا في الحلقات دي استثنينا بس الحلقات دي من ال- المحتوى بتاع التعويذة إيه، لسؤال طرح كثيرا الفترة اللي فاتت وخصوصا على الجروبات على الفيسبوك محتاجة شيخ بيعالج بالقرآن عندي حالة تعبانة ومحتاجة حد بيعالج بالرقية الشرعية فطبعا إيه، فضلتك عارف ان اللي بيكون متعامل مع حد معين بيقوم حاطه في منشن كده او بيكتب رقمه او بيقول فلان الفلاني او نعم.
كلام من ده زي ما اي حد بيطلب دكتور صدر ودكتور بطنة ودكتور كبد الناس عن ايه عن ثقة نعم.
فطبعا جت تعليقات كتير شفتها ال- اليومين اللي فاتوا في بعضها كان إيه، م- مناسب وكان إيه، كو- كويس ان هو حد بيدل حد على حد فعلا بيرقي رقية شرعية وفي بعض الناس قالوا كلام مغلوط فحابب بس اتناول مع حضرتك بعض الكلام ده بحيث ننبه الناس ننوه على الناس نوعي الناس نفهم الناس ان الموضوع يا اخوانا مش زي ما انتوا بتقولوا كده فده إيه، حد إيه، إيه، بيقول معلش يعني القرآن بتاع الشيخ غير قرآن ربنا استغفر ربنا وما تلجأش لأي مخلوق إلا للي خلقك وبس اتوضى وصلي واقرأ القرآن وصفي قلبك وبإذن الله ربنا هيصرف عنك كل شر الكلام ده يا شيخ صالح بيتقال لواحدة أمها تعبانة لواحد بنته تعبانة لحد عنده مشكلة كبيرة جدا فترد عليه الرد ده تعقيب فضيلتك ايه على الكلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، ظهر الكلام جميل شيخنا نعم آه، لكن الأمر آه، أكبر من ذلك نعم آه، لو احنا بنتكلم في الأمور الطبية استحالة يستطيع أن يقول هذا الكلام ممكن إنسان آه، يجيله دور برد ينزل الصيدلية الصيدلي يديله أي أدوية بفضل الله يشفى بإذن الله عز وجل ونعم بالله شخص تاني ينزل عنده نفس الأعراض لكن زيادة شوية الصيدلي يقول له معلش لازم تروح لطبيب نعم فهو الامر مش آه، مش حاجه واحده يا شيخنا الموضوع بيختلف من حاله للتانيه ولما نيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سحر عليه الصلاه النبي والسلام صلى الله عليه وسلم حسد نعم وهو من هو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وهذا الكلام قد يكون ظاهره ان الاخ بيعترض مم.
لان احنا آه، القدر لا نعقب عليه بالاسباب يعني السبب لا يمنع القدر مش معنى ان نعم.
انا بقرا قران ان انا آه، لا اصاب مثلا بالعين والحسد لا آه، مصاب آه، ال- الاطباء هو نعم.
هل الطبيب لا يمرض لا بأمر اه الطبيب يمرض فهي القضية ان الناس بتعقب آه، قد يكون من كثرة الدجل يا شيخنا ومن كثرة الشعوذة هو مش عايز يروح لحد ان حد يأذيه او حد سبب له في ضرر لكن الكلام ده يتسبب في وقوع ناس في مشاكل كثيرة جدا جدا جدا ان ممكن يكون الموضوع صغير قد كده دلوقتي وباللي هو سمعه نعم.
ده او بشافه ده نعم.
الموضوع يكبر قدام احسنت كثيرا من الناس يذهب للطبيب يقول له انت ليه جاي متأخر بالظبط انت ليه سايب نفسك الفترة دي أحسنت.
كلها لما نروح يا شيخنا نلاقي حد عنده مجموعة من العيون والحسد نعم وترقيع حضرتك وتلاقي الام شديده جدا في نعم.
الجسد نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما حسد صلى الله عليه وسلم نام على الفراش نعم صلى الله و- عليه وسلم.
وتالم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سيدنا جبريل اشتكيت يا محمد قال نعم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تالم بسبب الحسد نعم طب ما الناس العاديه بقى مم.
الناس الاقل من النبي صلى الله عليه وسلم نعم فالامر هذا الكلام قد يكون ظاهره طيب نعم لا لكن في بعض الحالات يا شيخنا بيقعد يلف لفه طويله جدا على الرقعه طب ما احنا بيجي لنا ناس ويجي لك يا شيخنا ناس يقول لك انا بقرا البقره 3 4 5 6 مرات في اليوم مش بيحصل يا شيخنا صحيح و40 إيه؟
و40 مش يوم مش بيحصل يا شيخنا بيحصل والله وشهرين وثلاثة نعم لكن هي القضية انت سبت الامر لما تفحل وهو ده ال- ال- حته البقره ديت فعلا حد هنا هو برضه يا شيخ قال ايه شغل سوره البقره آه، بس تعقيب بس عادي وبعدين نعم.
ت- برضه ت- ايه تكمل حضرتك نعم.
شغل سوره البقره في البيت بصوت مرتفع في المكان كله وان شاء الله يكون خير عن تجارب كتير طيب يعني هو قال ايه جميل.
اقتصر الموضوع كله ك- على تشغيل سوره البقره في البيت بصوت عالي شيخنا في فرق بين ممارس عام وحد متخصص نعم يعني انا لما اتكلم على سورة البقرة نعم لو سردنا كل الاحاديث التي تتكلم عن البقرة ما نعم.
فيها كلام عن الجن نعم كلها عن الشياطين كلها عن الشياطين احسنت طيب، ما فيها كلام عن أحسنت.
ما فيها كلام عن الجن طيب أحسنت.
آه، معظم اللي بيشتغل بالسحر والدجل في الغالب هم جن نعم طيب لما يكون الجن اللي موجود في البيت والاخ بي بي- بيذكر الحديث البيت اللي تقرا فيه البقره ينفر منه الشيطان طب نعم.
ما هو بيقرا نعم يعني الناس تشك هنا بقى طب ما انا بقرا البقره مم.
بعض الناس يقول لحضرتك انا بدات اقرا البقره وبدات اقيم اللي بدات اتعب اكثر لأن صحيح.
كل فعل رد فعل احسنت هو الجن لما تقرا عليه سوره البقره اكيد هيتاثر نعم لكن مش معنى ان هو يتاثر ان هو يمشي لا ابدا الامر غير ذلك ده هيزعجك احسنت ما هو هو مش عايز هيزعج.
يمشي هو مش عايز يمشي حضرتك بالظبط.
متخيل انسان قاعد في مكان بقاله سنه واثنين وثلاثه وعشرة نعم.
اللي يجي يقول له امشي بيمشي بسهوله لا نعم.
الامر الامر مش كده الامر محتاج تصحيح معتقد احنا نعم.
وصلنا لمرحله يا شيخنا دلوقتي آه، يمكن انا كنت بكلم مع حضرتك آه، قبل ما نبدا ان نعم.
ال... ان ال... الاطباء نفسهم بداوا يقولوا احنا عملنا كل الفحوصات الطبيه انا كنت آه، يعني امنيه ليا اسال الله ان يحققها يعني مم.
ايه المانع ان يبقى المستشفيات فيها اخصائي نفسي وفيها راقي شرعي ايه المانع يا شيخنا الناس بتعرض نفسها على الطب لما لم يعرض نفسه على القران نعم من انواع هجر التداوي هجر القران هجر نعم، التداوي بالقران نعم، نعم.
لماذا لم يعرض نفسنا على القران هو بيذهب لطبيب واثنين وثلاث ايه المانع يقرا الرقيه الشرعيه قبل ان يذهب للطبيب ايه المانع يحافظ على الاذكار ايه يعني- المانع يجمع بين هذا وذاك يعني انت برضه تنصح برضه يا شيخنا اي حد قبل ما يعمل اي حاجه يرقي نفسه اه طبعا ده الاصل الأف- الاصل الاصل والافضل والأفضل.
والاحسن نعم كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا حتى نزل جبريل ودل على مكان السحر نعم لكن الاصل ان هو يبدا يلجا الى الله عز وجل حق- برقيه نفسه نعم واهل بيته نعم، الاول نعم وبعد كده لو هو ما جابش نتيجه يبحث بقى عن احد الرقاه وده اللي احنا اصلا بنعمله حتى عندنا في بيوتنا كلنا نعم لما يكون في حد عنده مثلا شويه سخونيه ولا حاجه اول حاجه نفتح باب الثلاجه نجيب دواء السخونيه اللي موجود عندنا في باب نعم، الثلاجه نعم.
جاب نتيجه خلاص الحمد لله مع حبه كمادات مع كذا مع كذا اللي هو الحاجات اللي ايه اي حاجه خافض الحراره نعم طب ما جابتش نتيجه لازم جري على الدكتور بقى نعم.
الايه المتخصص شيخنا معذرة الوقت بس بيعدي معذرة.
معلش هنطلع اتفضل.
بس عشان خاطر نطلع فاصل اتفضل يا شيخ ونرجع نكمل تاني فاصل ونواصل بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم أيها الأحبة مرة أخرى وما زال ضيفي الشيخ صالح سعد من الرقاه الشرعيين الثقات إيه، ولسه برضو بنتكلم عن موضوع العلاج بالرقية الشرعية هل أنا محتاج لراقي ولا أنا ممكن أرقي نفسي وده اللي احنا توقفنا إيه، إيه، عنده قبل الفاصل اتفضل يا شيخ صالح الله يحفظك شيخنا حضرتك ذكرت ان اي حد فينا بيمرض بيفتح باب الثلاجة بيطلع دواء السخونة مثلا ايه المانع يقرأ الفاتحة مع دواء السخونة نعم هل هل من- هل في مانع أبداً، شرعي هل في أبداً.
مانع شرعي أبدا هل في مانع ال- ابو سعيد الخدري او غيره من الصحابة عندما رقى رضي سيد الله القوم عنه. نعم.
بالفاتحة وكان السم يجري في جسده نعم ألم يشفى لا بإذن الله عز تتعقرب.
وجل نعم لا لا تتعقرب تتعقرب وشفي بإذن الله نعم.
عز وجل بنقول للناس هذا دواء وهذا دواء نعم.
القرآن شفاء بإذن الله وقد يكون الدواء في الصيدلية شفاء ما المانع نجمع بين هذا وذاك نعم ال- مش بنقول الناس ما تروحش للدكتور لا طبيعي أكيد إن هو يروح للدكتور و- ده الأول آه بالظبط الأول طيب. ثبت بعد يعني حضرتك بتسمع لسه والله اول امس دكتور متخصص بيقول لي احنا عملنا كل الفحوصات الطبيه مم.
والنفسيه نعم ولم يثبت اي شيء صحيح طيب بقالك قد ايه يا دكتور في القصه دي مم.
سبعة اشهر صحيح طب حضرتك لو هذا قرأ دون الرقية- جدوى دون جدوى دون جدوى ايه المانع نقرا القران نعم.
مع الادويه ما في مانع شرعي ابدا يا شيخنا والموضوع ده يا شيخنا اخر ناس كتير في العلاج اخر ناس كتير جدا اللي بيسمع لهذا الكلام ويطلع الناس يقول لك لا ما تروحش لحد ماشي ما تروحش لحد طب علمه مم.
علمه يرقي نفسه ازاي طيب.
علمه يحافظ على الاذكار حد هنا برضو قال كل الناس دي غلط يعني شوف جمع كله خد الحبل في النبل بكله ولا تعملي حاجة من اللي بيقولوها روح الشيخ في مسجد في أي مسجد وهو هيساعدك حتى لو مش بيتعامل في الحاجات دي بس أقل ما فيها إنه هيدلك على شيخ يكون بينهم ويعرف ربنا وشغال بالقرآن الكريم كلام جميل يعني جزاه الله خيرا بقول لها روح المسجد هو في ده ناس تانية ما بتروحش المسجد اصلا بالظبط.
لا تروح اماكن تانية بالظبط.
دجالين ومش عارف. لكن تروح للمسجد اه الشيخ يدلها على حد بيفهم في هذه المساله يبقى إذا برضه حتة الدلالة هنا مهمة قوي على حتة الراقي الشرعي المتخصص الثقة.
الثقة نعم الثقة نعم.
وده يا اخوانا اللي دايما بنتكلم عليه لازم فعلا المعالج يكون ثقة مش أي حد وخلاص اتفضل يا نعم يا مولانا.
شيخ آه، آه، ال- المشايخ في هذا الباب يا شيخنا لا يخفى على علم حضرتك المجال بقى واسع نعم شويه آه، في بعض الحالات زي ما هو بيروح لدكتور واثنين وثلاثه وفي الاخر يقول لا روح للدكتور فلان ليه نعم دكتور فلان دكتور فلان ده متخصص انت هتروح له باذن الله انت رايح وانت يقينا هتلاقي التشخيص المنضبط هتلاقي الادويه المنضبطه ان شاء الله هتشفى باذن الله عز وجل نعم فبعض الامور التي تخص المس والسحر ما ينفعش اروح لاي حد مم.
انا احيانا بروح لناس بيتسبب في الاذى هو نعم.
نعم. اصلا مش فاهم القصه هو اللي عارف يشخص ولا عارف يدي ادويه ولا هو فاهم في المساله طيب هو بيجتهد ويقول له اعمل واحد اتنين تلاته مش ممكن يعمل ده يا شيخنا ياتي بالضرر بالظبط يعني لو فعل امر معين في في بيته مثلا بعض الناس اللي بتنصح بالبخور وهذا مجال مفتوح على مصراعي نعم طيب يعني نق- نقدم البخور على القران يا شيخنا للأسف الشديد فعلا بيقدموه ازاي يا شيخنا لأن هو إزاي؟
بص يا شيخ هو لما يجي النهاردة رايح له واحد تعبان وعنده مشكلة وهيستفاد من وراه بشوية بخور والله زي ما بقول لك كده ب 7000 جنيه لا حول ولا قوه الا بالله بكام قل عند لي- العطار يا شيخنا سامحني بالظبط بكام عند العطار 7000 ولا جنيه يجو- و- 200 ب 7 جنيه 70 جنيه 700 جنيه 7000 جنيه هو هنا هيقدم القرآن على البخور مستحيل لا حول ده ولا راجل قوة إلا طالب دنيا لا حول ولا قوه الا بالله ده راجل بيتكلم في 7000 جنيه في شوية أعشاب وترك القرآن تماما نعم وأهم حاجة عنده المادة اللي أنت مشكلتك كذا وده علاجها هتعمل إيه؟ علاجها ده الترياق بتاعك أنت مضطر إنك تعمل ده نعم.
فللأسف فعلا بيقدموا الإيه؟ البخور للأسف على عدد- القران آه على الدعاء بالظبط على الذكر نعم نعم.
نعم نعم.
اتفضل ال- ال- الاصل في الراقي الشرعي تصحيح المعتقد
بمعنى بمعنى ان انسان جاي هو مش فاهم في المساله مم.
قد يكون آه، ثقافته على قده انسان مش متعلم آه، راح لحد واثنين وثلاثه فهموه الموضوع بطريقه مختلفه لازم نفهمه ان افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
شيخنا آه، يعني الم يرق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلى والله يا شيخنا هذه رقيه نافعه عظيمه يعني جليله القدر بفضل الله تشفي من اي نعيم وحسد بفضل الله نعم.
لكن الناس تتمسك بها نعم رقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن والحسين نعم.
رقى سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وإسحاق أين نحن من هذه الرقى نعم.
ويذهب للشيخ فلان ويجتهد في بعض الآيات ويقرأ ويديله حاجات غريبة جدا ولازم البخور ولازم ولازم والأعشاب احنا لا ننكر أن الأعشاب قد يكون لها دور في الشفاء آه، لا نعم.
ننكر البخور قد- له دور في في الرقية لكن نعم.
لا يقدم على كلام الله أبدا لا كعامل يقدم- مساعد.
نعم لا يقدم على كلام الله كعامل نعم، لا مساعد يقدم على القرآن شيء أبدا لا يقدم على القرآن لكن ال- المشكلة يا شيخنا بعد فترة من اللف على هؤلاء الناس بندخل في أمراض عضوية خلاص بقى الموضوع بقى حاجة تانية خالص الجن تملك في الجسد بيتسبب في أمراض عضوية وأمراض نفسية يا شيخنا لا يخفى على علم حضرتك الاتنين الكلام ده.
مع بعض الاتنين موجودين طول فترة العلاج أو طول فترة التعب نعم الإنسان بيبقى في حيرة طب يروح لدكتور ولا الأخصائي نفسي ولا الشيخ والناس يا شيخنا ال- ال- بقول لحضرتك الطبيب جايب ابنه 8 شهور في غرفة النوم يا شيخنا لا نعم يخرج من غرفة نومه إلا للحمام نعم فقط و- و- تشخيص وسواس قهري مم.
ايه المانع اخد ادويه الوسواس القهري مع القران هتلاقي لا مانع.
مانع.
والله يا شيخنا اول ما بدا يسمع الرقيه تثاؤب لا تتخيل الدكتور بيقول لي طب هو مم.
بقول له دكتور ايه علاقه ال- هذا التثاؤب تثاؤب.
بهذه الكميه مع نعم.
الدموع الغزيره نعم نعم بقول له شيء- يعني بساله هل في بالوسواس مناسبه القهري.
معينه قال لي الولد كان آه، طالع الاول على دفعته من اللهم بعدها لم بارك اللهم بارك سبحان الله يعني ما حد برك اول نعم.
ما الولد طلع الاول للأسف.
على الدفعه وشيخنا ده بيحصل كتير جدا حضرتك لو للأسف.
ركزت في كل سنه تذاع نتيجه الثانويه العامه العامة.
والثانويه الازهريه إنما العمل.
اللي هو التاني مقرر عمل حادثه مش عارف حصل.
على طريق مش عارف ايه حصل.
الاول مش عارف حصل.
ايه غير طب طب حصل ما هو ال- الاصل التبريك نعم الاصل احنا نعلم الناس تبرك نعم.
اول ما يشوف شيء جميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك نعم فهي ال- الفكرة ان الناس بتذهب لناس ليس لهم في المجال والله لو لم يذهب افضل له لو قعد في بيته مم.
مسك القرآن وقرأ القرآن وحافظ على الصلوات وعلى السنن وعلى الأذكار يشفى بإذن الله عز وجل يبقى هي دي النصيحة اللي حضرتك بتقدمها لهم دلوقتي ان هو يحافظ على اذكاره نعم وعلى صلاته نعم وقراءته للقرآن نعم.
أولى له من انه يروح للجماعة الدجالين دول او النصابين او المشعوذين قد يدخل في كفر يا شيخ كمان نعم قال صلى الله إزاي؟
عليه وسلم من ذهب إلى سحر فصدقه نعم فقد فقد كفر.
كفر دخل في كفر والشرك بالله والعياذ بالله وطبعا نعم.
لا يخفى على علم حضرتك بقى الكوارث اللي احنا بنسمعها نعم خد ده اعمل بيه كذا واعمل بيه كذا وادفن ده مش عارف فين وينبش قبر و و- الحاجات اللي الناس والناس للاسف عشان هو عايز يخف بيعمل ده وطبعا مش فاهم هو رايح بيعلق الكلام في الشيخ اصل انا الشيخ اللي قال لي قال لي لا، كذا مفيش حاجه اسمها الشيخ اللي قال لك ما انت لازم تروح لشيخ ثقه ده الشيخ اللي قال له الأسبوع اللي فات قال له السحر اللي عندك الجن اللي خادم جن اللي هو خادم السحر ده كانت بصراحة كانت جديدة باع السحر ده لجن تاني جميل جدا
انا قلت له اول مره اعرف صراحه المعلومه دي ال- خادم السحر باع الج... ب- باع السحر آه.
بتاعك لجن تاني والجن التاني ده ودى السحر بتاعك المغرب دولة المغرب الشقيق فاحنا طبعا احنا عاوزين قد كده عشان خاطر نعرف نجيب السحر اللي اتباع ده اه نشوف بقى سمسار من الجن مثلاً.
يتعامل مع الجن.
ايه ايه ايه ايه اللي هم بيبيعوه ده ايه اللي هم بيقولوه ده للاسف شيخ الناس بتصدق الكلام ده وكان مصدقه لدرجه انه بيقول لي احنا آه، على فكره اخويا بيتع... بيتجدد له السحر كل ثلاث ايام قلت له اشمعنى كل ثلاث ايام يعني ايه السر يعني؟
بالظبط ايه السر قال اصل قلت له يعني اصل السحر مش قاعد لك مستني ان هو كل ثلاث ايام يصبح الصبح كده يعمل اخوك سحر جديد نعم.
قال اصل هو كل ثلاث ايام بيتعب آه، آه، بنفس التعب قلت له ما السحر اصلا ما اتفكش يعني نعم.
اللي وهمك ان السحر اتفك ما السحر تفكش ما ما زال السحر موجود عشان كده كل ثلاث ايام بيتعب نسال الله العفو والعافيه اللهم نسال الله آمين أن يا يشفي رب ويشفي مرضى العالمين.
المسلمين يعني شرفتنا يحفظك.
واكثرتنا الله ونورتنا يسترك.
الوقت عدى مع فضيلتك الله بسرعه يحفظك.
جدا وطبعا آه، يا اخوانا ال- ال- الغرض من الحلقات ديت تحديدا توعيه الناس وان احنا نفهمهم ونعرفهم ونبين لهم الخطر اللي هم فعلا فعلا ممكن يقعوا فيه لازم يا اخوانا لو هنروح لحد حد يكون ثقه يكون متخصص في هذا المجال وما يكونش واحد لا دجال ولا نصاب ولا مشعوذ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته